ذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين بندعو لوالدي والحاج محمد عبد العاطي الحاج سعاد عثر دكتور سامر يوسف الأستاذ هاني صلاح غريب استاذ ياسر الهواري والاستاذ سيد المصري الطفله براءه والده سليمان محمد ووالده عصام حجازي وحسن صقر والحاجه خيرات والاطفال مصطفى سيد مصطفى ومحمد سيد مصطفى عبد الرازق ومران عصام عباس والهام محمود احمد ووالده الاستاذ احمد الزايد والشيخ رضا وجميع مرضى المسلمين اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وبندعو الموتى المسلمين بندعو لوالدتي والحاجة سيدة متولي شاهين ووالدة الأستاذ إيهاب الكومي ووالدة الأستاذ أحمد نصر والحاج مختار أحمد محمود والأستاذ علي عبد الراضي والأخت مروة الشربيني والحاجة فتحية وجميع موتى المسلمين أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة اللهم اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيز يا غفار اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم آمين آه زي ما نوهنا كل مرة أن دروس الحلقات كلها من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة وأذكر إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي بالصيام 13 و14 و15 اللي يبدأ منه النهاردة يعني المفروض أن يكون صام الاثنين ويصوم بكرة الثلاث وبعدين يصوم الأربع ويا ريت نوصله بالخميس يبقى من الاثنين للخميس إن شاء الله ربنا يأجرنا ويأجركم ويكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين والدال على الخير كفاعله كما قال سيد ولد آدم ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة وأهلي وحبايبي وناسي بدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن القبر وقلنا أن القبر الحديث عنه مرعب لكن انا بحاول ابسط الموضوع قدر استطاعتي عشان نحس قد ايه ان القبر اي نعم في حاجات وحشه كتير قوي لكن في حاجات احلى واكتر بكتير قوي ان شاء الله فاحنا لما بنتكلم بنتكلم بنقول ان كل شيء في الدنيا هو عمله لها وجهان وجه المحنه ووجه المنحه فاكرين لما كنا بنتكلم عن اخواننا واحبابنا ربنا يفرج همهم يا رب العالمين من اهل غزه قلنا ان المحنه ان فلان الفلاني ده ضاعت عينيه دي المحنه لكن في نفس الوقت المنحة أن العينين دولت لو هو احتسبهم سبب في دخول الجنة قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري أن المولى عز وجل قال من أخذت حبيبتيه عينيه فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة يبقى في محنة وفي منحة نفس الحكاية قبر هنزل قبر داخل قبر القبر ده فيه محنة وفيه منحة وخد بالك من حاجة وربنا ترك لك بقى حرية الاختيار عشان ما تقولش انا مسار ولا مخير وانا وضحت طبعا المساله ديت في حلقه كامله عن مساله انا مسير ولا مخير قلت لك اخويا وحبيبي ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمك وترك لك حريه الاختيار في ان انت تكون مجتهد في طاعه ربنا ولا مجتهد في معصيه ربنا ولا بعيد ولا مقصر ولا ربنا ييسر لك الامر دوت وترك لك المجال في هذه المساله ان انت تجتهد في طاعه ربنا سبحانه وتعالى فانت دلوقتي هتقول القبر فيه عذاب وفيه نعيم اه في عذاب وفيه نعيم ان شاء الله لو اخلصت النيه لله سبحانه وتعالى واجتهدت في طاعه ربنا تكون من اهل النعيم لو عملت التانية ربنا يعافينا ويعافيك عشان كده احنا بنقول يا جماعه الحديث عن القبر ما هوش مرعب لكن احنا محتاجين نتجهز ونظبط نفسنا ونأهل نفسنا للقاء الله ولدخول القبر والقبر ده ممكن يكون أجمل من أجمل مكان يخطر على بالك على وجه الأرض ممكن يقول لك إيه واحد يقول لك أنا هعزمك بقى في حتة ما بيحضرهاش غير علية القوم في العالم كله مش أي حد يخش المكان دوت وأنا عايز أقول لك بقى أنا عازمك على قبر 5 stars مش 5 10 stars 10 نجوم بجد 10 نجوم بس بشرط اعمل اللي عايز أقول اعمل اللي هقول لك عليه خليك معانا في طاعة ربنا خليك معانا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أخلص النية لله حب الناس حب المسلمين حب النبي حب الصحابة إن شاء الله ربنا يكرمك تلاقي القبر بتاعك 10 ستارز إن شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب العالمين بدأنا الحديث في الحلقة السابقة عن القبر ووقفنا عند بدء الحساب في القبر تعالوا لنادي نعرف كيف يكون الحساب في القبر هو عنوان الحلقة بتاعتنا الحساب في القبر اتقفل عليك القبر خلاص حس معايا بالمعنى ده أنا دخلت القبر أهلي وحبايبي وناسي و- وزوجتي حبيبتي وولادي حبايبي وأبويا وأمي اللي بيموتوا فيا كل سابني محدش خلاص بد... خلاص محدش عرفني حتى اسمي اللي هو اسمي أنا فقدته يتقال إيه هات الخشبة هات الجنازة هات الزبون أي حاجة من الكلام ده كله إنما ما يتقالش هات محمود هات أحمد هات محمد محدش بيقول الكلام ده خلاص حتى اسمك فقدته أهلك وحبايبك سابوك ليه؟ لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله يرجع ماله وأهله الفلوس هتسيبك تخيل الفلوس اللي انت كنت طول عمرك حاططها في حضنك وفرحان بيها قوي وبتقول هي دي سبب السعادة هي دي اللي معاه قرش يسوى قرش اللي معهوش قرش ما يسواش قرش لا أخويا وحبيبي في المكان ده ما ينفعش لا قرش ولا ولد ولا زوجة ولا منصب ولا جاه ولا أي حاجة لا ينفعك إلا عملك الصالح يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان يرجع ماله وأهله ويبقى ويبقى عمله اللي زرعته هنا في الدنيا هيتحط لك كله ويتفرش لك بيه القبر زرعت خير تلاقي القبر مفروش خير زرعت شر تلاقي القبر ربنا يعافينا ويعافيك مفروش شر شوف ال... شوف انت السبب انت السبب وانت اللي من دلوقتي حط قدامك هدف انا طالب جنه انا عايز اخش الجنه عايز اكون مع النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم عايز اكون مع النبي في الجنه لو عملت كده وعملت حساب اليوم دوت من اكثر من ذكر القبر كما قال سفيان الثوري من اكثر من ذكر القبر وجده روضه من رياض الجنه ومن غفل عن ذكر القبر وجده حفره من حفر النيران ناس اليوم دوت خد بالك الهروب ما هوش الحل واحد يقول ايه انا عندي امتحانات بعد اسبوعين ايه الحل اعمل ايه يقول لك انسى ان عندك امتحانات سيبك منها ما تفكرش فيها هتقعد تشغل نفسك ليه وتكتئب وتتعب نفسك ليه وبعدين فجأة يجي يوم الامتحانات يروح ويلاقي نفسه غرقان في دوامة من هموم ليه لانه نسي الامتحانات لكن كان الحل ايه هتعب شوية معلش هقعد اذاكر واسهر و- و- وانشغل شوية واخلص النية واصلي واذكر ربنا واستغفر واستعين بالله سبحانه وتعالى ان شاء الله يوم ما اروح الامتحان جسمي تعبان لكن روحي فرحانة وقلبي مزقطط ومبسوط جدا ودخلت الله اكبر بسم الله توكلت على الله ثقة في الله وبدأت اكتب في الورقة الله اكبر جاني المدد من عند ربي سبحانه وتعالى خلصت الاجابة قفلت القلم قفلت الورقة سلمتها للمراقب الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات سلمت الورقة انا ناجح ان شاء الله هي دي المسألة اتعب شوية اتعبي شوية الحجاب مضايقك معلش استحملي قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون لو الناس بتفهم صح يقولوا مش مشكلة ايه يعني حر الدنيا ايه يعني تعب شوية ايه يعني لما اقوم في عز التلج والبرد والحر واقوم اصلي صلاة الفجر في جماعة في بيت ربنا سبحانه وتعالى ايه يعني لما البس حجاب واخرج وانا تعبانة واحدة مرة م- متبرجة قابلت واحدة منتقبة في عز الحر وماشيه في الشارع قالت لها سؤال لو سمحتي قالت لها اتفضلي قالت لها انت مش حرانه قالت لها طبعا حرانه وقامت المت- المنتقبه سال المتبرجه وانت بقى مش حرانه قالت لها ده انا هموت من الحر قالت لها زي ما انت حرانه حبيبتي انا كمان حرانه بس انا حرانه في طاعه في طاعه ربنا كل نقطه عرق تنزل مني باجر ورفع الدرجات في الجنه وانت كل نقطه عرق تنزل منك بسخط وغضب من ربنا سبحانه وتعالى شوف الفرق بين دي ودي وش معنى كده احنا بنيأس حد يا جماعه انتوا عارفين منهجنا احنا بنقول بنتمنى الخير لكل اخت متبرجه بنتمنى انها تاخد قرار من دلوقتي قبل ما انزل القبر لازم انزل وانا لابسه حجاب مش تنزل القبر بالحجاب يعني يعني تكون حياتها وهي لابسه حجاب ويوم ما تنزل القبر يبقى محجبه محجبه شوف هي فجأة لقت نفسها ماتت وبعدين لسه نازلة القبر فقالت رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت يمكن والله يا رب طب رجعني وأنا مش هلبس خمار ده أنا هلبس نقاب وبيشة و... و... ويمكن ما أخرجش من البيت خالص طب ما كان قدامك الفرصة هي دي المسألة فيقال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أخويا حبيبي خلي عندك همة خليك جدع خليك جدع بقى خد قرار حلو في حياتك مرة واحدة في حياتك قول أنا همشي صح ايه العيب في كده مش عيب ان انا اعترف ان انا اكون غلطان ياما كلنا غلطنا وياما بنغلط وكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون توب الى الله عز وجل خليك راجل خليك راجل وخد قرارك مره واحده بايدك وقول يا رب انا بتاعك انا عبدي ليك يا رب انا جاي لك يا رب لبيك اللهم لبيك جاي لك بحب انا مش جاي لك عشان اصلي الصلاه الخمسه وبس ده انا هصلي السنن الرواتب والنوافل وهجتهد واعبد رب يعني سبحان الله اعبد ربنا عباده لا تخطر على قلب بشر كما قال احد السلف والله لاعبدن الله في الارض كما تعبده الملائكه في السماء حد متخيل الكلام ده لما يقال لاحدهم هل تستطيع أن تزيد في العبادة؟ قال والله لو نادى مناد أن غدا يوم القيامة والله ما استطعت أن أزيد سجدة واحدة هي دي المسألة استفرغ الوسع لما قيل لأحد الصالحين وهو أبو مسلم الخولاني عاتبوه قالوا له أنت يعني بتقعد تعبد ربنا وتصلي و و ولما بتفطر في العبادة بتمسك العصاية وتضرب رجليك وتقول أيظن والله العظيم بالله عليك أخويا حبيبي لو معاك ورقة اكتب الكلام ده ولو معاك ورقة اكتب الكلام ده أبو مسلم الخولاني كان بيعبد ربنا ويصلي لحد ما يحس بشيء من الفطور أو التعب ومحضر كده عصاية عنده كل واحد يعني أضرب بالشيء اللي يصلحه يقوم ماسك العصاية وضارب رجليه ويقول بل أنت أولى بالمعاقبة يظن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يسبقونا وأن يستأثروا به دوننا كلا والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا خلف وراءهم رجالا بيظن أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هم يسبقونا والله ما يحصل إن شاء الله نسابقهم ونس وإيه ونزاحمهم على النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم تعرف تبقى شعرك كده أبو مسلم الخولاني ده لما كانوا بيعاتبوه يقولوا ليه تعمل في نفسك كده ليه تتعب نفسك كده قال لهم حد فيكم شاف سباق خيل قالوا له آه قالوا إيه أكتر مر... قال لهم إيه أكتر مرحلة الخيل بيبذل فيها أقصى جهده عشان يوصل قالوا له آخر مرحلة قال لهم أنا في آخر مرحلة فعشان كده بستفرغ وسعي وبحاول أبذل أقصى جهد ليا علشان بحس إن أنا خلاص قربت ألقى ربي سبحانه وتعالى حد يلام على كده عندك 60 70 سنة عم الحاج عندك 60 70 سنة أم الغالية اجتهدي مش عيب مش عيب انك تتعلمي من دلوقتي ومش عيب نتعلم من دلوقتي ومش عيب ان احنا نتوب دلوقتي مش عيب ان اقول ان انا كنت غلطان وبقرب يا رب جاي لك يا رب مش عيب عايزين يبقى شعارنا اللي هو شعار رحلة إلى الدار الآخرة وماذا أعددت لها الحق نفسك الحق نفسك خد قرار مرة واحدة أنت داخل القبر دلوقتي يا ترى بتصلي والله لسه ادعي لي ربنا يهديني هدعي لك ان ربنا يهديك لكن ربنا قال حاجة تانية بقى أغلى من الكلام اللي أنا هقوله لك عارف قال إيه؟ قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ها هتجيله هتقرب له ولا هتفضل قاعد بعيد وتقول لما يهديني مش هيهديك بالمنظر ده لازم تاخد خطوة لازم تبدأ لازم تبدأ ويكون عندك كده إخلاص نية لله سبحانه وتعالى وإقبال على الله سبحانه وتعالى ما ينفعش تفضل حياتك كلها وانت بتقول ربنا يهديني أخويا وحبيبي الفرصة بتيجي مرة واحدة لو فاتتك يمكن ما تلحقش تاني النهارده يمكن وانا بقول لك الكلام ده يمكن تكون زعلان مني وانا مش عايزك تزعل مني لان عارف ان انا بحبك وخايف عليك لكن في نفس الوقت تقول يا ريتني سمعت كلامه يا ريت كان مره اخت بتحكي لي بتقول لي ان جدتها كانت دايما بت يعني بتشق عليها في دخول المطبخ كانت امها يعني كان ميتة أو عندهم ظروف المهم هي كانت عايشة مع جدتها فالمهم فكانت بتشق عليها لازم تخش المطبخ وهي صغيره لسه زنطوطه كده ولا اعداد ولا بتاع وتعلمها ولو غلطت تضربها و... الاخت دي تقول انا بشكرها من كل قلبي علمتني اكون ازاي ست بيت علمتني ازاي اكل جوزي وعيالي علمتني ازاي اكون ست بيت نظيفه علمتني ازاي ان انا اكون بني ادمه في بيتي تعب تعبت معاها شويه لكن ربنا يجازيها عنا كل خير كانت ممكن تريحني كانت ممكن تقول حبيبه قلبي لا صدوطه اقعدي استريح حبيبتي وانا اللي اتعب انا انا اللي اعمل كل حاجه يا حبيبتي لكن كانت هتطلعها زوجه فاشله هتتعب جوزها وتبهدله وتبهدل عيالها وتبهدل نفسها والبيت هيخرب شفتوا قد ايه اتعب شويه عشان تخش جنه جنه ما فيهاش بقى تعب ما فيهاش شغل ما فيهاش مآسي ما فيهاش أحزان ما فيهاش جوع ولا عطش ولا أزمة اقتصادية ولا قطع قطيعة أرحام ولا عقوق والدين ولا زوجة ناشز ولا زوج متعب ولا أولاد فيهم عندهم عقوق ولا أي حاجة هتحسوا بالنعيم الكامل يا أهل الجنة نعم إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا مش هتعجزوا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا أخوي وحبيبي داخل القبر دلوقتي أنا أو أنت كلنا هنخش وكلنا لينا يوم اليوم ده ممكن يكون دلوقتي وممكن يكون كمان ساعة وممكن يكون الليلة دي أو بكرة أو بعد سنة المهم في النهاية إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه محدش هيفر ما منكم من أحد كلام حبيبك بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بشق تمرة أي عمل أي عمل يوصلك الجنة احمله لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أنت داخل القبر وهيتقفل عليك لوحدك وحتة بقى إنه يتقفل عليك لوحدك دي لوحدها تخض لكن في نفس الوقت نعمة تخيل كده واحد قالوا له ايه قالوا له هنقفل عليك الأوضة الضلمة ديت والأوضة دي مليانة أفاعي وهي ضلمة فهيقول لهم ده انت ده انا اموت من قبل ما اخش واحد تاني بقى قال له هندخلك اوضه الاوضه ديت هتبقى ضلمه لمده لحظه واحده لكن هتنور بعد كده انوار عاليه جدا وهتلاقي الاوضه بتوسع بتوسع بتوسع بتوسع وكلها مليانه جاتوهات وتورتات وفواكه وملبسات وأرواح و... وأجمل أنواع الأطعمة والأكل وال... وال... والملذات اللي في الدنيا دي كلها وتمتع براحتك بقى. طبعا ده أنا مش قادر أجيب لك ال... يعني مش قادر أوصل لك المعنى لكن حاول تفهمه. واحد داخل قبر القبر ده ضلمة لا يرى فيه إلا ملكين. الملكين دول بصورة عجيبة جدا. الملكين دولت أجسادهم أجسادهم سودة وعينيهم زرقاء ده بالنسبة لمين؟ للعاصي والكافر والمنافق أما بالنسبة للمؤمن في أجمل وأبهى وأحلى صورة في الكون ده كله واضح المعنى؟ يعني عشان ما تقولش ايه انا اخش الاقي ملكان اسودان ازرقان يا نهار ابيض ده انا بمجرد ما اشوفهم كده على طول هيغمن عليا لا ما انت الموضوع مش كده الموضوع ان الملكين دول بيظهروا بصوره للمؤمن وبيظهروا بصوره تانية خالص للعاصي والكافر والمنافق وعلى قدر الكفر بالله على قدر ما الصورة تبقى أوحش وعلى قدر التعمق في النفاق على قد ما الصورة تبقى أسوأ أو كل واحد على قدره وعلى قدر ما يزداد الإيمان كل ما تزداد الحلاوة عايز تشوف الحلاوة بقى خليك مؤمن بالله خليك مطيع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن والحديث في صحيح الجامع للشيخ الألباني برقم 724 خد بالك بقى هيبدأ الحساب في القبر أنا هذكر لك الوجهة المشرقة وبعدين نذكر الحديث الثاني ونذكر الوجهتين بقى المؤمن والمنافق ربنا يعافينا ويعافيك يا رب يقول صلى الله عليه وسلم ركز معايا بالله عليك إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان حديث واضح أسودان الجسم أسود أزرقان العينين زرقاء حاول تتخيل الصورة كده واحد أسود وعينيه زرقاء أنت عارف إن دي أبشع صورة ممكن تتخيلها في الدنيا دي كلها دي أكتر صورة ممكن تكون مرعبة لو حبيت ترسم صورة مرعبة لحد تخوفه بيها ارسم له صورة واحد أسود وعينيه زرقاء صورة مرعبة مرعبة بجد يعني أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا خد بالك دي إخباريات بتيجي للملائكة إخباريات ربنا سبحانه وتعالى يوحي للملائكة أن العبد ده كذا خلاص الملائكة بتقول لدول خلاص ودول بيسلموا لدول الكل بيعرف بفضل الله سبحانه وتعالى ثم يفسح له في قبره قد إيه يا جماعة سبعون ذراعا في سبعين سبعين في سبعين بكام ها ب 4900 تقريبا صح معلش بس انا كنت ادبي 4900 ذراع يعني حاجه كده مش عارف اقول لك قد ايه يعني مبنى حاجه حاجه الله اكبر يعني فاهم ازاي تخيل حضرتك الوسع ده كله لو انت فتحت القبر ما تشوفش غير قبر قد كده حاجه قد كده لكن هو في الحقيقه الراجل ده قاعد في مكان 70 ذراع في 70 ذراع يعني اكبر من الاستوديو الكبير اللي احنا فيه ده كله يبقى المكان بتاعك في القبر واسع وجميل وبرح وريحه الجنه داخله لك وباب الجنه مفتوح لك الله اكبر خير كبير قوي مستنيك ثم ينور له فيه ما ينفعش يفضل مش انا قلت لك هيبقى ضلمه لمده بس ثواني وبعدين على طول انوار الايمان بفضل الله سبحانه وتعالى جايالك جايالك انوار انوار مخصوصه مفيش بروجيكتور مفيش آه، آه، مولدات كهربائيه مفيش اي حاجه ده قبر بعيد عن كل حاجه ده في الصحراء ورغم ذلك القبر اول ما تخش ويتقفل ويجي لك منكر ونكير ويسالوك يبتدي القبر ينور ويتسع حس معايا بالمعنى ده انت نايم في القبر والقبر عمال يوسع ويوسع ويوسع وينور وينور وينور وانت قاعد في الجمال ده كله مين بعد كده يخاف من القبر الا اذا كان انسان فعلا عمره في حياته ما تعرض لرحمه من رحمات ربنا سبحانه وتعالى انا اخاف من المنظر ده والله انا اتمناه في اللحظه دي لو كان بالمنظر اللي احنا بنحكي عنه دلوقتي ثم ينور له في قبره ثم يقال له نم نام انت عارف انت لما ايه لما تستضيف واحد حبيبك وتروح تقول لا انا بيتي مش مناسب ليه قوي انا هنزله في فندق 5 stars او 7 stars وادخله لجناح مخصوص جناح ملكي واخش اقول له حبيب قلبي نام استريح شويه وبعدين نبقى نلتقي وان شاء الله آه، نعمل ان شاء الله لقاء كده بالليل ان شاء الله ماشي خد راحتك في النوم تخيل بقى فيقال لك ايه نم فالمؤمن في القبر في الوقت ده لما يشوف النعيم ده كله والوسع ده كله والحلاوه دي كلها انت عارف لما واحد يكون مسافر بره وسايب زوجته واولاده وحبايبه اللي بيحبهم قوي ومشتاق لهم بس غصب عنه لقمه العيش سافر عشان ياكل عيش ويجيب لاولاده ويعيشهم فاول ما يروح فيقولوا له خد بالك هنديك القصر دوت وال- وال- والشركه دي دول هديه ليك وخد فلوس قد كده فاول ما يقولوا له نام بقى واستريح يقول لهم لا زوجتي حبيبتي ولادي حبايبي يجوا بقى يقعدوا معايا يا اما انا اروح لهم واخد معايا الخير ده كله واضح المعنى فيقال له نم فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم طب اروح بس لاهلي اقول لهم النعيم اللي انا فيه ده فيقول فيقول فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك بينام بقى كنومة العروس عارف بقى الواحد في ليلة الدخلة لما يكون متجوز واحدة هو بيحبها مش واحدة بقى يعني يعني مفروضة عليه واخد بالك متجوزها ب- بقرار وزاري ولا قرار جمهوري لا ده هو ايه متجوز واحدة بيحبها فتخيل بقى نايم ليلة الدخلة مع زوجته حبيبته اللي هو بيحبها والصبح هي اللي قايمة تصحيه واخد بالك بتلعبه وتهزر معاه وتعمله مش عارف ازاي وتضحك معاه اهو هو ينام نومة أجمل من كده نام كنوم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حد زعلان من القبر حد متضايق من القبر حد حس ان انا وانا بكلمه عن القبر ان القبر اعوذ بالله ايه ده ايه المنظر ده طب انا عايزك برضه تقول الكلمه دي في الحديث اللي جاي عايزك تحس ان في نعيم مستنيك بس لو انت بقى فعلا نسيت النعمه ديت وغفلت عن النعمه دي ممكن يبقى حاجه تانية خالص واحنا في غنى عن العذاب واحد مره بكلمه فبيقول لي يعني هو ايه غايه الموضوع ايه هخش النار شويه وبعدين اخش الجنه قلت له حبيب قلبي ممكن تديني صباعك قال لي تعمل بيه قلت له هولع بس عود كبريت واحطه لك تحتيه صباعك حطه بس تحت عود عود كبريت انا مش بقول لك بقى ايه هولع لك نار ولا اعمل ولا ولع لك الفرن لا عود كبريت تستحمل قال لي ولا اجدع واحد في العالم يستحمل قلت له جميل تخيل بقى لما حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك كما عند مسلم ناركم هذه شفت النار اللي بيساحوا بقى الحديد والصلب تدخل فيها قالب الحديد يصبح زي الميه اللي في ايدي دي تخيل قالب حديد يصبح زي الميه من شده وهج النار بيقول لكم صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا يا رسول الله وفي رواية أحمد هي جزء من 100 جزء قالوا يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية قال أجل ولكنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها الله أكبر كلها مثل حرها أيوة هي دي المسألة هي دي المسألة بقى اللي تخوف عشان كده اسمع معايا الحديث اللي جاي الحديث اللي جاي رواه أحمد بإسناد حسن واحنا اتفقنا على الأمانة العلمية يقول صلى الله عليه وآله وسلم في جزء من حديث وأما فتنة القبر ركز معايا بقى احنا دلوقتي بنتكلم القبر مقفول والراجل جوه سواء مؤمن أو منافق أو كافر وإما وأما فتنة القبر فبي تفتنون هتتسألوا عني وعني تسألون فإذا كان الرجل الصالح ربنا يرجعنا منهم يا رب العالمين أجلس في قبره غير فزع مش هتخاف مفيش حاجة تخوفك خالص مش هتتخض مش هتتضايق مش هتتخنق مش هتحس ان انت مستوحش بالعكس ده انت هتحس ان انت في مكان حبه جدا جدا ونفسك تقعد فيه ثم يقال لهم ما هذا الرجل الذي كان فيكم فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه فيفرج له فرجة قبل النار يا خبر أبيض هو مؤمن يا رب أي نعم فيتفتح له باب للنار فيراها يحطم بعضها بعضا النار بتاكل في بعض بتاكل بعضها مش في ورد في الحديث كده أن النار قالت يا رب أكل بعضي بعضا فاجعل لي نفسا فجعل لها نفسين نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف فأشد ما تجدون من الحر في الصيف فهو من نفس جهنم وأشد ما تجدون في البرد من في الشتاء هو من نفس النار خد بالك أصل النار ديت أو, أو جهنم جهنم دي بتشمل حاجتين حر النار والزمهرير الزمهرير عكس النار الزمهرير هو العذاب بالجليد بالتلج بالبرد واخد بالك يعني الانسان عياذا بالله يخش النار فيستغيث بالله من النار فايه فينقله الى الزمهرير الزمهرير عكس النار نفس درجه حراره النار بس بال minus يعني لو درجه حراره معلش انا ما اقدرش اشبهها لو مليون درجه في النار يبقى يبقى minus مليون درجه في الزمهرير فاول ما يخش على الزمهرير يلاقي جلده وقع وعظمه اتفتت من الزمهرير ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين فيفرج له فرجه قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فإيه يتخض فيقال انظر إلى ما وقاك الله عز وجل منه احنا بنفرحك وبنقول لك ده كان منزلك في النار شفت بقى ربنا نجاك من ايه اهو النار دي كنت هتخشها لو كنت عصيت ربنا فيغلق الباب ثم يفتح له فتحة وباب إلى الجنة فينظر إلى منزله في جنة الرحمن سبحانه وتعالى فيقال هذا مقعدك منها ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله جل وعلا طب العكس بقى اللي بقى ما استعدش اللي غفل اللي سمع كلامنا وخده من الودن دي وطلعه من الودن التانية اللي ما اهتمش وتشغل وقال لك يا عم يعني وقت الله يعين الله رب غفور رحيم ربنا رب قلوب وطوما قلب ابيض وفي شتاء عايم وبحب ربنا ويحب الناس خلاص ان شاء الله ربنا هيكرمني ونسي ان في اخر ونسي ان في يوم هينزل في القبر ده فما استعدش إيه اللي حصل وإذا كان رجل السوء ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان رجل السوء أجلس في قبره فزعا عكس المؤمن بقى المؤمن قاعد مطمئن مبسوط بس هو لوحده بس مش مشكلة الله عز وجل أنيسه الله عز وجل يؤنس وحشته في قبره فيجلس المنافق بقى أو الرجل السوء يجلس فزعا في قبره فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا فيفرج له فرجة قبل الجنة لا بالله عليك اتأكد من الحديث اه والله زي ما بقول لك كده فيفرج له فرجة قبل الجنة اتفتح له باب للجنة ده منافق يا شيخ محمود ده ده ده كافر ده راجل عاصي اي نعم هتفتح له باب الجنة ليه عشان يتحصر فيقال له انظر انظر بقى خد بالك بقى فينظر إلى زهرتها فيقول انظر إلى ما صرف الله عنك كان كان بيتك في الجنة ده كان قصرك في الجنة شفت الكام زوجة من الحور العين دول كانوا بتوعك بقى شفت ايه شفت الجمال ده كله والبساتين والانهار انهار من عسل وانهار من ماء غير آسن وانهار من لبن مصفى وانهار من خمر وانهار بقى يعني حاجة بقى ما شاء الله كل دوت ربنا صرفه عنك فيغلق باب الجنة ثم يفتح باب إلى النار فيقال انظر هذا مقعدك من من النار على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ثم يعذب ده نص الحديث ثم يعذب فاكرين الحديث اللي احنا ذكرناه حديث البراء بن مالك البراء بن عازب حديث رواه أحمد بسند صحيح ورقمه في صحيح جامع 1676 على ما أذكر فاكرين لما ذكرنا في رحلة السعداء ورحلة الأشقياء قلنا في رحلة السعداء فيأتيه ملكان فيجلسان من ربك ما دينك ما النبي الذي بعث فيك في فيجيب في فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة الله شفت بقى قبره عامل ازاي أفرشوه الفرش بتاعه مش جاي بقى من أرقى بيوت الأزياء اه بعض الناس تقول لك كده معلش أنا لما أحب أجيب حاجة في بيتي كل قطعة ديكور لازم تكون ماركة لازم تكون آه، حاجة كده style حاجة آخر موضة فاهم ازاي؟ لا ده القبر بتاعك بقى هو اللي هيبقى style بجد مش انا بقول لك قبر 10 10 stars اه فاهم ازاي؟ 10 stars 10 نجوم شوف تخيل يتفرش من الجنة طب يا رب يا معلش ما هو الارض برضو مش وحشه نظيفه وحلوه وتراب ناعم وجميل مش مشكله يعني حتى حته سجاده لا يفرش من الجنه طب حتى مرتبة عادية سفنج والله العظيم تبقى زي الفل لا لا لا يتفرش كله من الجنة طب ده القبر كبير قوي ده هيكلف جامد صح كده أصل القبر هيبقى قد إيه 70 ذراعا في 70 ذراعا بنص الحديث السابق اللي هو اللي احنا قلناه في الأول 70 ذراع في 70 ذراع يعني 4900 ذراع فرش مخصوص حتة واحدة من الجنة يا عم يعني زي ما قلت لك حبيب قلبي خد بقى قرار بقى هو انا بعرض لك الجنه أهو. بقول لك يلا يعني احنا دلوقتي بنقول يلا اللي عايز الجنه سبحان الله فيفرش له فر... من الجنه يقول فافرشوه من الجنه طب اتفرشت القبر اتفرش القبر من الجنه والراجل قاعد بالكفن بتاعه لسه والبسوه من الجنه لا معلش الحته دي واسعه شويه بقى ليه واسع يا حبيب قلبي ما انا بفتح القبر ما بشوفه لابس نفس نفس الكفن اللي كان لابسه ايوه ما انت احيانا بتشوفه كمان مش مش لابس الكفن ده انت بتشوف الكفن كمان متاكل وهو بقى تراب كمان بس اللي انت شايفه حاجه واللي حاصل حاجه اتنين اخويا وحبيبي بيبقوا في نفس القبر واحد القبر بتاعه روضه من رياض الجنه والتاني حفره من حفر النيران والاتنين لازقين في بعض نعيم دوت مش واصل لده والجحيم ده مش واصل لده تصدق طبعا اصدق قدرة ربنا أعظم من كده مليار مليارات مليار المليارات مرة احنا بنتكلم عن ايه يا جماعة احنا بنتكلم عن الله عن الله الذي لا حد أبدا لقدراته ومعجزاته سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى فأفرشوه من الجنة القبر اتفرش من الجنة وحضرتك بقى ما شاء الله مش هتلبس بقى من عند بيير كاردان ولا من عند مش عارف مين لا ده انت هتلبس من الجنة اللبس بتاعك مخصوص بالملي متفصل ومتظبط لجنابك وسيادتك ومعاليك من الجنة وانت في القبر وانت في القبر حد خد مقاسي ما حدش خد مقاسي هم عارفين مقاسك اطمن الحكايه ديت يعني 3 X Large 4 X Large medium سمول يعني المهم ان انت معروف مقاسك والبسوه من الجنه وبعدين وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره لا ده إيه ده ده أكتر من الحديث اللي فات الحديث اللي فات سبعون ذراعا في سبعين ذراعا المرة دي قال لك مد البصر مد البصر ده ممكن يجيب لك 20 30 كيلو قدام عينيك كل دوت مفروش من الجنة فوق ده كله وانت لابس لبس من الجنة فوق ده كله باب الجنة مفتوح باب مخصوص غير ابواب الجنه الثمانيه عشان ما حدش يفهم غلط غير ابواب الجنه الثمانيه لا ده باب مخصوص ليك في القبر متوصل مباشره على الجنه طب ازاي وبتوصل ازاي بتاعه ربنا هو الله بقى مش بتاعتي ولا بتاعتك ما تسالش ازاي ازاي دي بتاعه ربنا وبتاعه ربنا وطالما امر يخص المولى عز وجل اوعى تسال عن الكيفيه الله عز وجل قدرته لا تحدها حدود سبحانه وتعالى لبس من الجنه فرش من الجنه غطاء من الجنه باب من الجنة يأتيك من روحها من روحها وريحانها ثم يأتيك رجل أبيض الثياب أبيض الوجه جميل الرائحة مبتسم شكله حلو شكله جميل فيقول أبشر بالذي يسرك فيقول هذا يومك الذي يوعد الذي كنت توعد انت بقى من فرحتك تقول من أنا فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير يقول أنا عملك الصالح جهز نفسك حبيبي خد ميعاد مع عملك الصالح اتفق معاه من دلوقتي انا يا صلاه يا صلاه انا بحبك يا صلاه في ميعاد بيني وبينك في القبر ان شاء الله انا يا حجاب في ميعاد بيني وبينك هلبسك ان شاء الله عشان اقابلك في القبر انا يا بر الوالدين بموت فيك ده انت حبيب قلبي هبر امي وابويا عشان اقابلكم في القبر انا يا فلان انا يا كذا انا يا كذا انا وعملي الصالح اعمل رانديفو لقاء في القبر واقعدوا بقى في احلى حته في القبر اللي انتوا عايزينه بقى تقعدوا في اللوبي بتاع القبر بقى ما انا بقول لك قبر يبقى ten stars حاجه بقى ولا احلى فنادق الدنيا كلها حاجه بقى اعدها لك مالك الملك ومالك الملك جل وعلا شوف بقى اوعى تقارن اوعى تقارن بين متع ربنا سبحانه وتعالى وبين متع البشر فانت من فرحتك وانت من فرحتك اول ما تشوف المنظر خد بالك بقى هتقول ايه ربي اقم الساعه ربي اقم الساعه نفس الحكايه حتى ارجع الى اهلي ومالي فيقال ليس الان ولكن نوم في قبرك كنوم العروس الصوره الثانيه بقى الوحشه ان العبد الكافر او العبد الفاجر ياتيه ملكان فيجلسانه من ربك ما دينك من نبيك فيقول ها ها لا أدري فيقال لا دريت ولا تليت فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار خد بالك بقى القبر بتاعه مش هيوسع لأن القبر لما انضم عليه احنا قلنا القبر لما انضم على المؤمن الحلقة اللي فاتت قلنا لما بينضم عامل زي زي الأم اللي واخدة ابنها في حضنها بتحبه واخداه في حضنها وفرحانة بيه جدا التاني بقى القبر بينضم عليه فتختلف أضلاعه ويفضل القبر بالضمة دي أو يفرق حتى مش مشكلة حتى لو فرج يبقى على حجمه الحقيقي اللي هو فيه مفيش بقى 70 ذراعا في 70 ذراعا مفيش كمد البصر القبر يفضل ضيق عليه وفوق انه ضيق يفرش من النار خد بالك النار لما تتفرش في مكان واسع بتتوزع حرارة النار على المكان ولما النار تتحط في مكان ضيق يبقى العذاب مضاعف ودي كانت فكرة تسوية الأكل إنك لما تسيب أعزك الله الحلة مفتوحة البخار بيتناثر في المطبخ فالأكل بينضج بس مش بسرعة إنما لما تغطي وتحكم الغطاء واخد بالك الأكل بيستوي في ربع ساعة وتلاقي الحلة صفرت صح كده؟ هي دي المسألة قبر ضيق وهو نايم فزع قدامه ملكان أسودان أزرقان ربنا يعافينا ويعافيكم والقبر بقى يفرش من النار طب واللبس من النار والغطاء من النار ويفتح له باب إلى النار يأتيه من حرها ومن سمومها ثم يأتيه رجل وده من أشد أنواع العذاب في القبر قبيح الوجه وجهه قبيح جدا وشكله مرعب فيأتيه فيقول له من أنت في وجهك الذي يأتي بكل شر يقول أنا عملك الخبيث ولو لم يكن في القبر عذاب سوى أن يجلس عمل العبد الخبيث مع هذا الرجل ويقول له انتظر النار هتخش النار انت داخل النار أنا عملك الخبيث كفاية ده كفاية العذاب ده تخيل واحد بيبكتك ربنا يعافينا فيكم تخيل واحد طالب داخل امتحان البكالوريوس وواحد جاي له ساعة النتيجة بيقول له أنت هتسقط أنت ساقط والله لا تسقط والله ما أنت معدي أقسم بالله ما هتعدي والله أنت ساقط حتى لو الولد ده أو الشاب ده ما سقطش كفاية العذاب ده صح كده؟ أعصابه باظت تخيل بقى ده واحد بقى قاعد قدامه بيقول له أنت من أهل النار أنت داخل النار أنا عملك الخبيث فاكر فاكر الزنا فاكر الربا فاكر الغيبة فاكر النميم فاكر الحقد والحسد فاكر الكذب فاكر فاكر يفضل يفكره من يوم ما يدفن لحد ما تقوم الساعة ويطلع يلاقي نفسه عياذا بالله في أرض المحشر كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل عايزين نقول 15 سؤال يوضحوا لنا ايه اللي هيحصل بقى جوه القبر اسئله مهمه جدا اسئله كلها يعني تخص امر الغيب لكنها هنجتهد فيها اللي ورد من فيه من نص من الكتاب والسنه هنقوله واللي ما وردش نص هن هنمره كده مرور الكرام لكن ايه هم ال 15 سؤال ده اللي احنا هنعرفه بعد فاصل قصير جدا جدا هنخرج لفاصل اخويا وحبيبي ورجع لك تاني اوعى تروح يمين او شمال 15 سؤال من اهم الاسئله اللي ممكن تسمعها في حياتك وهي اسئله انت نفسك تعرف اجابتها هتعرفها ان شاء الله بعد فاصل قصير اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الدموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
سنعود بمشيئة الله يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أروع ما كتب الداعية الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب لا تحزن وابتسم للحياة ساعة وساعة يوسف الأحلام مسك الختام حكايات عم محمود قصص الأنبياء للأطفال يمكنك أن تحصل على هذه المجموعة ب 120 جنيه زائد مصاريف الشحن لتوصيل الطلبات للمنازل يرجى الاتصال بالأرقام التالية 016 255 61 52 أو 016 255 61 53 عدنا بحمد الله
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة قلت لكم قبل الفاصل في 15 سؤال ال 15 سؤال دولت من أهم الأشياء اللي كتير مننا نفسه يعرف إجابتهم حقيقي بجد زي ما قلت لكم هنحط قاعدة عامة الأسئلة دي كلها من باب الغيب لابد فيها من حاجة من الاثنين يا إما نص صحيح من الكتاب أو السنة يا إما واحد يكون مات ويرجع يحكي لنا اللي شافه ودي طبعا مستحيل يبقى إذا ما بقي لنا إلا حاجة واحدة بس إن إحنا لابد يكون عندنا نص صحيح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آه السؤال الأولاني في بسرعة كده عشان الحقيقة أسئلة مهمة جدا وعايز أختم بيها الحلقة السؤال الأولاني سؤال القبر للروح والبدن ولا للروح بس ولا للبدن بس سؤال مهم جدا الحقيقة حصل يعني خلافات بين أهل العلم في هذه المسألة لكن الراجح في هذه المسألة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه يبقى سؤال القبر وعذاب القبر أو نعيم القبر يحصل للروح والبدن معا ده أول سؤال السؤال الثاني سؤال القبر هل هو حق هل هو في حق المسلم المسلمين والمنافقين دون الكفار ولا هو في حق المسلم والم... والكافر والمنافق سؤال مهم صح كده يعني مين اللي هيتسأل في القبر المسلم والمنافق ولا المسلم والمنافق والكافر طبعا الإمام آه، أبو, عبد أبو, أبو عمر بن عبد البر كان قال إن الكلام ده كله ف- فقط في حق المسلم والمنافق ولكن الحقيقة لا دليل على ذلك فالقرآن والسنة بيدل على خلاف ذلك وأن السؤال يكون للكافر والمسلم والمنافق والدليل على ذلك يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر حين يسأل العبد من ربك ما دينك من الرجل الذي بعث فيكم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذن السؤال في القبر المؤمن والمنافق والكافر والدليل على ذلك أيضا حديث البراء بن عازب الحديث اللي رواه أحمد بسند صحيح أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا آه، ونزل عليه ملائكة من السماء إلى أن وصل إلى قوله ثم تعاد روحه في قبري ويسأل آه، الكافر من ربك ما دينك من نبيك يبقى إذا إيه السؤال يكون للكافر والمنافق والمؤمن وقد أخبر المولى عز وجل أنه يسأل الكافر يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فإذا كانوا سيسألوا يوم القيامة فما الذي يمنع أن يسألوا في القبر يبقى إذن الراجح عشان ما نتوهش من بعض السؤال في القبر هل هو للمؤمن والمنافق دون الكافر لا السؤال في القبر للمؤمن والمنافق والكافر واضح كده السؤال الثالث هل يسأل الأطفال والمجانين في القبر الطفل لما يدفن والمجنون لما يدفن وهو كبير المجنون كبير في السن آه، والطفل الصغير الذي لم يبلغ الاثنين لو اتدفنوا هل بيتسألوا في القبر ولا ما بيتسألوش اختلف برضو الناس في هذه المسألة إلى صنفين نوع أو, أو, أو صنف من العلماء أو طائفة من العلماء قالوا طبعا هيسأل في القبر والدليل على ذلك إن احنا لما بنصلي آه، على الطفل المسلم الميت أو على حتى المجنون بندعو من ضمن الدعاء اللهم قه عذاب القبر والنبي كان يدعو هذا الدعاء حتى للطفل وللمجنون فإذا كان الدعاء اللهم قه عذاب القبر إذا فهو آه، يعني برضه معرض لأن هو ممكن يعذب أو يسأل أو غير ذلك ده طائفة بتقول الكلام ده وطائفة تانية بتقول لا طبعا الكلام ده مش صح بالمرة لأن ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والطفل الصغير ده غير مكلف أصلا وهو ما زال في مرحلة ال- الفطرة النقية واخد بالك ما زال على الفطرة وهو لم يبلغ حتى يحاسب وهو معلوش اسم ولا حاجة كتبت عليه أصلا بالمرة وكذلك المجنون رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق يبقى الثلاثة مرفوع عنهم القلم فكيف يسأ- يسألون عن ذلك فإذا ف يعني لا يمكن أصلا يعذب ولا يسأل وبعض العلماء قالوا إيه قالوا الحقيقة الراجح في هذه المسألة أن الطفل والمجنون لا يسألوا وبعضهم قال وقد يسأل ويلهم الإجابة واضح؟ مش ربنا قال كده يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يبقى قد يسأل ويلهم الإجابة قول لي برضو بس في حتة أنا مش فاهمها أمال ليه النبي صلى الله عليه وسلم سنى لنا إن إحنا حتى لو دفننا طفل نقول اللهم قيه عذاب القبر يوم الإمام ابن القيم يرد عليك رد حلو قوي قال لك أما هذ- هذا الحديث فليس المراد بعذاب القبر عقوبة الطفل على ذنب عمله أو على طاعة تركها ليه؟ لأن هو أصلا غير مكلف لكن المقصود إن إن زي قول النبي عليه السلام إن الميت لا يعذب بو- ببكاء أهله عليه طب هو ذنبه إيه؟ قال لك آه ذنبه إيه في الحياة دي حاجة من الاثنين يا إما هو عارف إن هم هيقعدوا ينوحوا ويندبوا ويصوتوا ويعملوا حد عليه فهو ما نهاهمش ما لهمش يا جماعه ما تعملوش كده يا اما هو اللي طلب منهم ان هم ينوحوا عليه واخد بالك لكن هل هو اللي ناح هو ما نحش وزي قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعه من العذاب فالامام ابن القيم بيقول ايه بيقول فالقبر مليء بالالام والهموم والحسرات التي يعذب بها المكلف إذا كان عاصيا لله خد بالك وقد يسري أثر ذلك إلى الطفل قد يتأثر مش يعذب خد بالك قد يتأثر بمن يعذب بجواره والكلام ده الحقيقة أنا إيه يعني مش هنتكلم فيه مش عايزين نخوض فيه لكن أنا عايز أقول لك النتيجة الإجمالية للسؤال دوت هل يسأل الطفل أو المجنون في القبر الإجابة حاجة من الاثنين إن هو لا مش هيتسأل لان هو ما زال على الفطره يعني ما فيش اصلا تكليف ليه ما هوش مكلف لا الطفل ولا المجنون واذا سئل خد بالك اسمع الكلمه الحلوه يعني ب- ب- بتركيز كده يبقى لن يسال واذا سئل قد يلهم الاجابه لانه اصلا ما زال على الفطره ولانه من اهل الجنه السؤال اللي بعد كده هل الموتى بيسمعوا في قبورهم هل الموتى في القبر سامعين اللي بيحصل بره مش في ناس تقول كده يقول لك الموتى عار- عارفين احنا بنعمل ايه ودريانين وسامعيننا و... ولما بنروح لزيارتهم بيستانسوا بينا هل الموتى يسمعون خد بالك من حاجه السؤال ده مهم قوي قوي يقينا يقينا يقينا ان الموتى فعلا بيسمعوا بس في موضع واحد اللي هو ايه بعد الدفن مباشرة بدليل قول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا يبقى لما بندفن الميت أول ما نيجي ماشيين الميت سامع قرع عنا سامع قرع النعال خبط النعال واحنا ماشيين ده الموضع اللي اقسم بالله يقينا ان هو بيسمع فيه ليه لان النبي قال كده وعندنا نص ايه صحيح لكن هل ما دون ذلك بعد كده بقى هل بيسمع ولا ما بيسمعش يعني هل الميت بيسمع بعد ذلك ما يحدث حوله ولا ما بيسمعش خد بالك من حاجه لو انزلنا الميت منزل الحي هل القبر بيسمع في كل الاحوال هل الميت اللي عفوا الحي بيسمع في كل الاحوال يعني انا قاعد في الاستوديو اهو هل انا سامع اللي قاعدين بره الاستوديو وانا حي اهو مانيش ميت لا مانيش سامع طبعا طب اذا كنت انا وانا حي ما بسمعش اللي بيدور حول بره الاستوديو يعني يا دوب بسمع في المحيط اللي داخل الاستوديو فقط يبقى من باب اولى ان الميت لع- لو حتى كان هيسمع فلا يسمع الا في محيط المكان المدفون فيه واضح بعضهم قال لكن السماع يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص يعني إيه؟ يعني بعض العلماء قالوا هو بيسمع على الإطلاق أي حد يجيله بيزوره بيكلمه هو بيسمع لكن ما يقدرش يرد وبعضهم قال لا هو ما بيسمعش خالص بالمرة تمام إلا في الموضع فقط لما بيدفنوه إنه لا يسمع قرعا عليم بس وما لا إلى ذلك طبعا عدد كبير جدا- جدا من العلماء ومن آخر هؤلاء العلماء الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات لكن بعضهم بيقول لا بيسمعوا لكن بيسمعوا سماع لا ينتفعون به خد بالك زي قول المولى عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور يعني أنت لو أسمعت الكافر كلاما يؤمن به وهو مش عايز يؤمن مش هينتفع بالكلام ده ولو أسمعت المدفون ده كلام فلن ينتفع به لأن هو ليس في مجال عمل خلاص هو قضي الأمر بالنسبة له مات واتقفلت صحيفته أو إذا كان بقى عنده عمل سيء بيسري أو عمل صالح بيسري إنما هو صحيفة عمل اللي هو بيعمله خلاص قفلت خلاص وهو بقى ما زال في قبره نائما فلا يستطيع أن يفعل أي شيء والإمام ابن تيمية ساق جملة من الأحاديث التي تدل على أن الموت يسمعون وقال وهذه النصوص, هذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي ولا يجب أن يكون السمع له دائما فقد يسمع في حال دون حال كما قد يعرض للحي فإنه يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه وقد لا يسمع لعارض يعرض له أما رأيي أنا فأنا متوقف في هذه المسألة لكن النص الصحيح اللي عندي في المسألة إن الميت يقينا مئة بالمئة بيسمع بعد الدفن إنه لا يسمع قرعا عليهم أما هو بيسمع بعد الدفن آه، بعد يوم بعد اتنين بعد شهر بعد سنة هل هو بيسمع ولا لا زي ما قلت لك طائفة من العلماء قالوا ان هو بيسمع وطائفة قالوا لا ما بيسمعش خالص وطائفة قالوا بيسمع في أحوال دون أحوال والله عز وجل قادر على كل شيء طيب سؤال بقى سؤال مهم جدا في حد بيسمع عذاب القبر سؤال مهم ها سؤال مهم جدا في حد في الدنيا دي بيسمع عذاب القبر اه مين حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم عن زيد بن ثابت والحديث رواه مسلم أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به يعني مالت به كادت أن تسقط النبي من عليها صلى الله عليه وسلم وإذا أقبر يعني قبور ستة أو خمسة أو أربعة شك هنا من الراوي فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر مين يعرف أصحاب القبور ديت فقالوا قال رجل أنا يا رسول الله قال فمتى مات هؤلاء هم ماتوا إمتى قال ماتوا في الإشراك ماتوا في الشرك يعني ماتوا مشركين خد بالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا خد بالك بقى هو ده اللفظ اللي أنا عايزه الحديث رواه مسلم فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعه يبقى مين اللي بيسمع عذاب القبر النبي النبي فعلا كان بيسمع عذاب القبر والدليل على ذلك حديث تاني حديث في البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها اليهود بيتعذبوا في القبور بتاعتهم وأنا سامع صوت عذابهم والحديث الثالث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين أو مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة يبقى حبيبك صلى الله عليه وسلم بيسمع عذاب القبر أي نعم النبي كان بيسمع عذاب القبر وهو اللي قال كده قال لولا ألا تدفنوا لولا أن أنا خايف أن أنتوا لو سمعتوا صوت عذاب القبر ما حدش فيكم هيدفن التاني أبدا لأنه هيخاف من منظر القبر ومن أصوات القبر وعذاب القبر لولا أن أنا خايف أن أنتوا ما تدفنوش بعض كنت دعيت ربنا أنه يسمعكم صوت عذاب القبر اللي أنا سامعه صلى الله عليه وسلم طيب السؤال اللي بعد كده طب النبي بيسمع عذاب القبر طب غير النبي في حد ممكن يسمع عذاب القبر نحط قاعدة ونقصلها نقول الأصل لا الأصل إن مفيش حد بيسمع عذاب القبر إلا النبي وفي حاجة تانية برضه بتسمع بس هقولك عليها بعد كده إلا النبي بالنسبة للبشر النبي بس صلى الله عليه وسلم لكن قد يسمع أو قد يسمع الله عز وجل رجلا آخر عذاب القبر كآية للعظة والعبرة مثل قول المولى عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا خلاص ده م- باب مقفول لكن في استثناء إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا يبقى قد يحصل آه قد يحصل الإمام ابن تيمية بيقول قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه وعندنا من ذلك أمور كثيرة الشيخ عمر الأشقر حفظه الله يقول لم يزل بعض الناس يتحدثون عن سماعهم أو رؤيتهم للمعذبين في قبورهم ومن هؤلاء ثقات أعلام لا مطعن في دينهم وأمانتهم يبقى الأصل يا جماعة ان مفيش حد بيسمع عذاب القبر الا النبي خدوا بالكم عشان حد يبقى مركز معايا في الكلام عشان ما حدش يطلع يقول ده الشيخ بيقول الناس كلها ممكن تسمع عذاب القبر او نعيم القبر لا عذاب القبر لا يسمعه الا النبي لكن بقول لكن قد قد يسمع الله وه- وهذا من باب ايه من باب رؤيه الملائكه لبعض الاشخاص مش حصل ان سيدنا جبريل عليه السلام نزل في سوره دحيه الكلبي كما في الحديث الذي رواه مسلم حينما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان والاحسان مش راه الصحابه هذا استثناء لكن هل الاصل ان البشر يشوفوا الملائكه مستحيل والذي راى الملائكه في صوره من الحقيقيه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم اما اي حد تاني لا يمكن يشوف اي ملك في صورته الملائكيه طيب السؤال اللي بعد كده يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمع عذاب القبر ولكن قد يحصل أن بعض الناس يسمعون عذاب القبر كآية وعظة وعبرة ولكن هذه استثناءات وليست الأصل واضح يا جماعة؟ طيب سمعنا إن عذاب القبر تسمعه أعزكم الله تسمعه البهائم كلام ده صحيح؟ أي نعم كلام صحيح 100% تتكلم جد والله العظيم بجد عندك دليل عندي دليل بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم عن أمنا عائشة أنها قالت دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة واحدة ست كبيرة من الناس الكبار بتوع اليهود يهود المدينة فقالت لأمنا عائشة إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت عائشة فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها أبدا قالت فخرجت المرأة ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزا من عجائز يهود أهل المدينة دخلت فزعمت بتقول يعني أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال النبي صدقت أيوة الست ديت اليهو اليهودية ديت صدقت في الكلام اللي قالته ده صدقت إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم ده نص الحديث والله في البخاري ومسلم إنهم يسمعون عذاب إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها قالت فما رأيت النبي بعد ذلك في صلاة إلا يتعوذ بالله جل وعلا من عذاب القبر ولذلك أهل العلم قالوا إيه؟ كانوا في بلاد الشام كان عزكم الله كانت ال- ال- الحصنة والبغال إذا حدث عندها شيء من الإيه من ال- الشراسة بقت شرسة ولا تمكن صاحبها من الركوب كان يذهب بها إلى قبور اليهود والنصارى فإذا استمعت الدابة إلى عذاب اليهود والنصارى في القبور هدأت وذهب هذا هذه وذهبت هذه الشراسة من من ال- من البغال ومن ال- ال- الخيل فيرجعون أهدأ ما كانوا تخيل لدرجة إن عبد الحق الإشبيلي كان بيحكي أن بعض الفقهاء حدثه إن هم كانوا راحوا يدفنوا واحد وبعد ما دفنوه جلسوا جانبا يتحدثون وكان معهم دابة حصان فذهبت الدابة مسرعة نحو هذا القبر و- وجلست تسمع هكذا ثم ت- ت- ت- يعني تفر وتجري وترجع وتسمع تاني وتفر وتجري فتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعذبون عذابا تسمعه البهائم طب الحكمة سؤالي اللي بعد كده ايه الحكمة ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل البهائم تسمع عذاب القبر والناس لا يسمعون عذاب القبر الحكمة اللي قالها النبي لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع لأن لو الناس سمعت عذاب القبر وإحنا ماشيين يا جماعة وقبور حوالينا في كل مكان طول ما إحنا ماشيين سامعين ده بيصرخ وبيعذب وده بيصرخ وبيعذب و و لأن اللي بينعم مش بيصرخ اللي بينعم قاعد فريش كده ومرتاح ومبسوط ويعني واخر روقان والتاني هو اللي بيصرخ فلو الناس سمعت الصريخ بالمنظر ده فلو مات لي ميت لا يمكن اروح ادفنه اروح اسمع الصريخ ده ليه يبقى لولا الا تدفنوا لدعوت الله عز وجل ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع السؤال اللي بعد كده عذاب القبر احنا بنقول نعيم القبر وعذاب القبر عشان يبقى الصوره واضحه يا جماعه ربنا يحفظكم يا رب عذاب القبر النار اللي فيه هل هي هي نار الدنيا لا الجواب لا نار القبر ليست هي نار الدنيا وخضرة القبر ونعيم القبر ليس من نعيم الدنيا لأن النار اللي في القبر هي من عند المولى عز وجل خد بالك دي من نار الآخرة وخضرة القبر دي من نعيم الجنة وانت لا شفت نار الآخرة ولا شفت جنة الآخرة صح كده؟ يبقى ديت غير ديت والأعجب من ده كله زي ما قلت لك إن يبقى اتنين مدفونين في نفس القبر في نفس القبر دوت بينعم بنعيم أهل الجنة في القبر آه، قبر روضة من رياض الجنة والتاني قبر حفرة من حفر النيران ربنا يعافينا ويعافيكم السؤال اللي بعد كده أسئلة مهمة جدا جدا وأنا جمعت الأسئلة ديت من خلال أسئلة الناس الناس بتحب تسأل إيه عن القبر أسئلة مهمة جدا والناس نفسها تعرف إجابات هذه الأسئلة هل نعيم القبر أو هل عذاب القبر عفوا هل عذاب القبر دائم أم أنه منقطع يعني هيدوم عذاب القبر دوت ولا هي- فترة كده وينقطع فالإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة قال لك هو نوعين في عذاب قبر دائم وفي عذاب قبر منقطع أما الدائم فكما قال جل وعلا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وفي حديث سمرة الذي رواه البخاري لما روى النبي عليه الصلاة والسلام بعض مشاهد عذاب القبر رأى الراجل أكل الربا اللي كان بي بي بيسبح في نهر من الدم والراجل اللي كان بيكذب فيشق شقه إلى قفاه والراجل اللي كان بي بي بيزني عياذا بالله وهو المرأة وبيغلو في بناء زي التنور فقال النبي في هذا الحديث فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر قال ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة يبقى إذن في عذاب دائم لمين بقى؟ للكافر والمنافق أما العذاب الذي ينقطع يعني مدة وينقطع فده لعصاة الموحدين عصاة الموحدين عذاب القبر يعذب فيه لحد ما تخلص ذنوبه وهو هو نفس القبر اللي كان حفرة من حفر النيران ينقلب إلى روضة من رياض الجنة كان القبر مفروش من النار والكساء من النار واللبس من النار والغطا من النار وباب مفتوح له من النار خلصت ذنوبه وتعاقب خلاص بالذنوب بتاعته يتقفل باب النار ويتفتح باب الجنة ويتفرش من الجنة ويمد البصر يفتح يوسع في القبر يمد البصر ويلبس من الجنة ويغطى من الجنة ويأتيه من, ري من ريح الجنة ومن طيب الجنة في لحظة يبقى عذاب منقطع واخد بالك يبقى إذا وخد بالك من حاجة وقد يموت الإنسان على معصية لكن احنا ما نعرضش نفسنا للخطر يعني قد يموت الإنسان على معصية ورغم ذلك لا يعذب في قبره ليه؟ لقول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك من ي... لمن يشاء قال الإمام النووي آه، نقلا عن جمع من العلماء قال فلو شاء الله عز وجل لغفر لمن يشاء بلا توبة لكن احنا ما نعرضش نفسنا لهذه المخاطرة احنا لابد ان احنا نتوب الى الله عز وجل ونرجع الى الله سبحانه وتعالى طيب السؤال اللي بعد كده الحقيقة يعني احنا فاضل لنا حوالي يقول آه، خمس أسئلة بالكتير ونخلص الموضوع كله معلش يعني أين مستقر الأرواح بعد الموت؟ الأرواح بعد الموت هتكون فين؟ في حجالة سريعة أرواح الأنبياء والمرسلين في الرفيق الأعلى في أعلى منزلة في الجنة جميل أرواح الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وفي حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل والأحاديث كتيرة جدا جدا مش عايز أطول عليكم ثالث حاجة أرواح المؤمنين الصالحين ورد نص حديث عند أحمد بسند صحيح إن أرواح المؤمنين هتكون كالطيور تسرح في الجنة وتأكل من ثمار الجنة إيه الدليل خد الدليل قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح إنما نسمة المؤمن طائر يعلق يعلق يعني يأكل من شجر الجنة أو يأكل في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعثه يبقى أرواح المؤمنين تكون طي- طيورا تأكل من أشجار الجنة أظن معلومات مهمة أوي يا جماعة إن إحنا نعرفها وأسئلة ناس كتير نفسها تعرفها طيب وأرواح العصاة قال لك أرواح العصاة زي ما أنت عارف بقى هي في شغل في شغل من شدة العذاب لا تستطيع ان انت تقول ان هي على باب جنة ولا هنا. لا لا لا دي مجتمعة مع الأ- مع الاجساد وبتعذب في كبر كبرها معذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو يفعل به ذلك الى يوم القيامة للروح والجسد احنا قلنا قول الامام ابن القيم في اول الدرس ان نعيم القبر وعذاب القبر يكون للروح والجسد معا فارواح العصاة كلها مشغولة بشدة العذاب النوع الخامس منهم من يكون محبوسا على باب الجنة ح- قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة يبقى عمل معصية معينة روحه محبوسة على باب الجنة لكن هي مش في النار لأنه عمل معصية معينة ولما يأتي يوم القيامة ربنا يعفو عنه ويدخله الجنة في نوع سادس من يكون مقره باب الجنة واقف على الروح بتاعته واقفة على باب الجنة ويخرج إليها من أو يخرج إليه من النعيم ومن الرزق ثم آه، تعود مرة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم آه، الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة الخضراء يخرج رزقهم من الجنة بكرة وعشية طبعا الكلام دوت هنقول طب ما الشهداء انت قلت هنا ان هم احياء عند ربهم يرزقون في الجنه آه، لها قناديل معلقه في العرش والكلام ده كله ايوه ممكن يكون ده حال الشهداء وده قول بعض اهل العلم ممكن يكون ده حال الشهداء يوم القيامه اللي يكون عليه مثلا ذنب معين او حاجه او دين او حاجه زي كده يكون على باب الجنه يكون مقر باب الجنه لحد ما يقضى دينه ثم يدخل الجنه وهذا قول بعض اهل العلم آخر نوع اللي هي أرواح الكفار زي أحوال العصاة برضو مشغولة بشدة العذاب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكافر أنه يفعل به هكذا إلى قيام الساعة السؤال برضو أطفال المسلمين وأطفال المشركين هيخشوا فين يوم القيامة؟ قلنا يا جماعة أطفال المسلمين باتفاق بإجماع أهل العلم من مات في سن قبل البلوغ من أطفال المسلمون من أطفال المسلمين فهم يقينا في جنة رب العالمين طب وأطفال المشركين خلاف بين أهل العلم والراجح في النهاية برضو إن هم برضو في الجنة ليه؟ لقول النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة طب كبر فأبواه إما أن يهوداني أو يمجساني أو ينصراني إنما قبل كده هو ما زال على الفطرة وحديث سمرة في البخاري والشيخ بأصل بالأصل الشجرة هو إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله أولاد الناس كل الناس المسلمين والمشركين وأخرج البخاري في كتاب التعبير بلفظ وأما الولدان الذين حولهم فكل مولود يولد على الفطرة قال بعض المسلمين وأولاد المشركين هيخشوا برضو جنة مع سيدنا إبراهيم قال وأولاد المشركين وروى الإمام أحمد عن آه، من طريق خنساء بنت معاوية عن عمتها قالت قلت يا رسول الله من في الجنة مين يخش الجنة والحديث رواه أحمد بسناد حسن قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة طيب آخر ثلاث أسئلة بقى كده بسرعة عشان الوقت جري بينا الموتى هل يستأنسون بزيارة الأحياء انا لما اروح ازور امي او ابويا او اي حد من حبايبي بيستانسوا بيا قلنا يا جماعه ان هذا من الغيب يقينا الموتى بيشعروا بينا بعد الدفن مباشرة إنه لا يسمع قرع عن عليهم بعد كده هل هو بيسمعني ويستأنس بيا ولا ما بيسمعنيش ولا بيستأنس بيا خلاف بين أهل العلم بعضهم قال آه ممكن يسمعك لكن ما يقدرش يرد عليك وبعضهم بيقول ما بيسمعش خالص وبعضهم بيقول بيسمع في أحوال دون أحوال نخلينا في الوسط نقول برضه نزور ونروح وندعي لهم ويعني نسأل الله عز وجل أن ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويوسع قبورهم و قد يستأنسوا إن كان المسألة فيها احتمال فنروح صح كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا أمرنا بزيارة القبور ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أما إن أنا أقول إن في نص قطعي بإن الموتى حاسين بينا أنا ما عنديش نص قاطع متوقف في هذه المسألة لكن بقول نزور القبور كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب السؤال ال- قبل الأخير وبعد كده السؤال الأخير لا فاضل ثلاث أسئلة الحقيقة برضه إن شاء الله نقولهم بسرعة أعمال الأحياء عملي أنا وإنت وإنتي هل تعرض على قرايبنا اللي ماتوا تخيل بقى نص الحديث بيقول آه وبرضه المسألة أنا مش هجزم بيها بس أنا هقول الحديث هقول هقول النصوص اللي عندي قد يعرض على أناس دون أناس وقد لا يعرض وقد يعرض إطلاقا خد بالك والحس يشهد بهذا أنا ممكن أعمل غلطة معينة وأمي ماتت رحمة الله رحمة واسعة ممكن ألاقي أمي جالي في المنام غضبانة عليا وزعلانة مني وتقول لي إيه اللي خلاك تعمل كده الحس بيشهد بالكلام ده صح كده يقول أبو الدرداء إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيصرون ويساءون الحديث أورده الألباني في الصحيحة وقال إسناد رجاله ثقات حديث ثاني رواه أحمد بسند صحيح ضعفه الألباني رحمه الله رحمة واسعة في ضعيف الجامع ولكن عاد مرة أخرى وصححه في السلسلة الصحيحة لأن بعض الناس لما شافوه في ضعيف الجامع قالوا يبقى هيبقى ضعيف لكن النبي لكن الإمام الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة رجع مرة ثانيه وصححه في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيرا استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا أرواح الموتى السؤال بقى قبل الأخير أرمع أرواح الموتى الموتى اللي هم ميتين بقى هل بتتزاور وتتلاقى الإمام ابن القيم بيقول لك أما الأرواح المعذبة فلا تتزاور لأن هي مشغولة بعذابها وأما الأرواح المؤمنين فتتلاقى وتتزاور والدليل على ذلك كما ورد عن أبي أيوب الأنصاري في الحديث الذي رواه ابن المبارك بسند صحيح كما صححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة أنه قال إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير في الدنيا فيقبلون عليه ليسألوه فيقول بعضهم لبعض أنظروا أخاكم حتى يستريح استنوا شوية لحد ما يستريح فإنه في كان في كرب الدنيا فيقبلون عليه فيسألونه ما فعل فلان ما فعلت فلانة هل تزوجت فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله قال لهم إنه قد هلك يعني قد مات فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية يعني إلى النار ليه؟ لأن لو كان من أهل الإيمان كان الأرواح بتاعته اجتمعت مع أرواحنا أما إنه ل- لما مات وما جاتش الروح بتاعته عندنا يبقى راح النار قال فبئست ال- قالوا فبئست الأم وبئست المربية قال فيعرض عليهم أعمالهم فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وقالوا هذه نعمتك على عبدك فأتمها وإن رأوا سوءا قالوا اللهم راجع بعبدك آخر سؤال في حلقتنا الليلة دي طب أرواح الأحياء والأموات احنا قلنا أرواح الأموات بتتلاقى لو كانت مؤمنة أما الأرواح المعذبة فهي في شغل في عذابها طب أرواح الأحياء مع أرواح الأموات هل تتلاقى؟ أي نعم تتلاقى استدلينا بإيه؟ بقول المولى عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام أنا نمت وحبيبي أخويا أو أبويا أو أمي ميت فروحي وأنا نايم تلتقي مع روحه وأنا حي أهو بس نايم فالروح دي تلتقي مع الروح فيتساءلون بينهم ثم يمسك الله عز وجل أرواح الموتى واللي هيموتوا كمان تمام وتنضم إلى بعضها ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها قال الحافظ ابن كثير وفيها دلالة على أنها تجتمع في الملأ الأعلى كما ورد بذلك الحديث وفي وصية وأختم بها وفي وصية ثابت بن قيس ثابت بن قيس بعد موته خير دليل أن ثابت بن قيس رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وارضاه لما قتل في يوم اليمامة كان عليه درع نفيسة غالية جدا فلما مات مر رجل من المسلمين فأخذ الدرع هو لا يقصد يعني لقى درع مرمية فده ميت فخذه فبينما رجل من المسلمين نائم واحد من المسلمين نائم أتاه ثابت بن قيس في المنام فقال أوصيك بوصية وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه أنا بوصيك وصية أي نعم أنا ميت بس دي وصية ونفذها قال إني لما قتلت بالأمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في المكان الفلاني وعند خبائه فرس يستن في طولي وقد كفأ على الدرع برمة غطى الدرع إيه ببرمة فوق البرمة رحل فأت خالد بن الوليد فمره أن يبعث إلى هذا الرجل يأتي بدرعي وإذا قدمت على المدينة على خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فقل له إن علي من الدين كذا وكذا وفلان من رقيقي عتيق وفلان كذا وكذا فأتى الرجل خالد بن الوليد وحكى له قصة وأتى إلى أبي بكر الصديق وحكى له قصة فالاثنين قاموا خالد بن الوليد بعت واحد جاب الدرع بتاعة ثابت بن قيس من عند الرجل ولقاها فعلا وأبو بكر الصديق أمر بسداد دين ثابت بن قيس ونفذت وصية ثابت بن قيس بعد موته أختم بالقصة الصندوقة ديت آه، عن هشام بن حسان قال حدثتني أم عبد الله وكانت من خيار نساء أهل البصرة قالت رأيت فيما يرى النائم كأني دخلت دارا حسنة فوجدت فيها بستانا آه، فيه من الحسن ما به وبعدين لقيت رجل متكئ على سرير من ذهب وحوله الوصفاء بقى والجمال و قالت فإني متعجبة فرأيت رجلا يقال له مروان المحملي وهو جاري رأيته في المنام في هذا المكان قالت وفجأة فزعت من نومي على جنازة مروان المحملي وهو يمر أمام البيت أخويا حبيبي الوقت جري بينا وخلص خلصنا من الموضوع ده كله ان احنا جاوبنا على 15 سؤال مهم قوي خلصنا من ده كله ان احنا شفنا حساب القبر عامل ازاي للمؤمن وللكافر والمنافق اخويا وحبيبي مره خد قرار في حياتك واختي الفاضله خدي قرار في حياتك بالله عليكم اوعى تغفلوا عن طاعه ربنا ايدي في ايدك نصوم نصلي نعبد ربنا نستغفر بالله عليك تصوم بكره وبعده وبعده لحد يوم الخميس بالله عليك كل يوم ركعتين قيام ليل بالله عليك تصلي على النبي وتستغفر بالله عليك تتصدق على الفقراء واليتامى بالله عليك تتوب الى الله وترجع وتتحجبي وتصلي ونعبد ربنا ونصل الارحام ونقبل ايدين الام وايدين الاب ونرجع مره تانية بالبر مره تانية بالله عليك كن عبدا لله وكوني امه لله الوقت خلص مش هلحق ادعي لكن انتوا عارفين ان قلبي بيدعي لكم والله في كل لحظه وفي كل ليله بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ha ha ha